بسم الله الرحمن الرحيم محاضرة قيمة ألقاها فضيلة الشيخ مسعد أنور يقدمها لكم إخوانكم في تسجيلات الشور للإنتاج الإسلامي والتوزيع والآن مع المحاضرة مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع موضوع تحت عنوان كيف تغير نفسك كيف تغير نفسك قد سئم كثير من الناس حياة الغفلة وحياة الشرود والبعد عن الله عز وجل وطاقت أنفسهم إلى حياة الطهر والعفة والاستقامة لقد ملوا المعصية التي ما زادتهم من الله إلا بعدا وما جلبت على حياتهم إلا الضنك والنكدا ملوا المعصية التي ما جلبت عليهم إلا الويلات ويريدون وهم يلتمسون الطريق إلى الله أن يعيشوا حياة طيبة هادئة سعيدة مطمئنة في رحاب القرآن وفي ظلال السنة وعلى نهج الصحابة الأبرار الكرام يريدون أن يعيشوا بعيدا عن نيران الشهوات وبعيدا عن أشواك المعاصي ويسألون في حيرة كيف نغير أنفسنا نريد أن نعيش كحياة الصحابة لكننا ننتكس جوازب الماضي بمعاصينا التي اقترفناها فيه لا نستطيع فكاكا من جذبها كيف نغير أنفسنا وكيف ننهض من كبوتنا وكيف نستيقظ من غفلتنا لقد كنا ونحن غرقى في الذنوب أموات غير أحياء وها نحن نشعر بميلاد جديد فكيف السبيل يا من تريد أن تغير نفسك السبيل في عدة نقاط البداية لا بد أن تعترف بأنك غارق في وحل المعاصي إذ أن البداية لأي شفاء من أي مرض يكون في الاعتراف بالمرض الاعتراف بالمرض هو أول خطوة في الشفاء إن مجرد تفكيرك في أنك منحرف عن طاعة الله وتريد أن تغير نفسك بصورة ترضي عنك الله يعتبر تغيير إن التفكير في التغيير يعتبر تغيير وذلك لأنه كما ذكرنا آنفا أول خطوة في العلاج إن مئات الألوف من المسلمين بل وعشرات الملايين من المسلمين ألفوا حياة الغفلة واستساغوا المعصية وتعودوا على طريق الباطل بل وحسنوه لأنفسهم إنسان ضايع ما يركع لله ركعة فقل له أما آن لك أن تصطلح مع الله يقول لك ليه وأنا بعمل إيه بأتاجر في المخدرات أنا زاني أنا قاتل أنا ظالم لا تصلي يا أخي ربك رب قلوب أنا بصلي الجمعة وبصوم رمضان ده أنا كده أعتبر بالنسبة لعائلتي كواحد من العشر المبشرين بالجنة فعارف العيلة بتاعتنا فيها إيه اللهم اهد المسلمين أخرى تسير كاسية عارية أما آن لك أن تصطلحي مع الله وتصبحي من صويحبات اللحم الغالي إيه ده؟ يعني ألبس خيمة يا راجل الحجاب حجاب القلب مش بقول لك عشرات الملايين من المسلمين ألفوا الغفلة وتعودوا عليها وفلسفوها ومنطقوها وحسنوها لأنفسهم ثالث يشرب سجائر أما آن لك أن تتوب تتغير ليه هي السجاير حرام دي مكروهة بس رابع يؤذن للصلاة وهو في عمله ولا يبرح مكانه استجابة لمنادي الله بحجة العمل عبادة يا أخي عشرات الملايين من الناس ألفوا الباطل واستساغوه وحسنوه لأنفسهم وهؤلاء موتى في صورة أحياء موتى قبرت قلوبهم في صدورهم أموات غير أحياء لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا إلا ما أشربوا من هواهم وصدق النبي محمد عندما قال فيما رواه مسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وعن أبيه وعن جميع الصحابة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين قلوب العباد تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض اللهم اجعل قلوبنا كذلك اللهم آمين والآخر أسودا مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه عارف يعني كالكوز مجخيا الكوز كلمة عربية فصيحة ها؟ مقلوب وموضوع على النيران على الفحم فتجد من الداخل أسود أسود جدا هذا قلب العاصي كلما فعل ذنبا نكتت فيه نكتة إيه؟ سوداء يبقى قلبه اتعمى صار غل طمست البصيرة مفيش بصيرة يرى المعروف منكر والمنكر معروف يرى الحجاب تخلف اللحية قذارة إيه؟ انك تكسر ثوبك كرجل منظر غير حضاري انك تعيش في ظلال القرآن تبقى انسان رجعي ويرى القبل والآهات فن والرقص فن راقي والباليه فن حضاري والغناء رساله مهازل قلوب عمياء طمست فيها البصائر أطفأ الله نورها بذنوب الناس بذنوب الناس وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون الذنوب التي اكتسبوها اللهم سلم سلم فيا من تريد أن تغير نفسك أنت راضي عن نفسك حد فيكم راضي عن نفسه خد بالك يوم ما ترضى عن نفسك تبقى هلكت لأنك هتصاب بالعجب أنا العلامة كل الناس جهلة أنا الواحد اللي عالم تبقى ضايع قلبك فيه عجب إن كان ربنا قال للنبي وقل ربي زدني علما أنا العابد الراكع الساجد من مثلي أنا الكريم المنفق من مثلي غلط اتهم نفسك دائما بالتقصير دايما اتهم نفسك بالتقصير وده اتهام صحيح وحقيقي وبلا مبالغة فإذا اعترفت بأنك على حالة ليست مطلوبة حتى تصل إلى ما وصل إليه الصحابة فهذه أول خطوة في تغيير نفسك الخطوة الثانية التأمل في عظيم الجناية يا من تريد أن تغير نفسك وتحشر مع صحابة النبي تأمل في عظيم جناية ذنوبك في حق الله عز وجل لا تنظر إلى صغر المعصية بل انظر إلى العظيم الذي بارزته بالمعاصي وبعدين تأمل ضآلة حجمك وعظمة ربك انت مين أولك نطفة مذرة آخرك جيفة قذرة تحمل في حشاياك العذرة تنتنك عرقة تقلقك برقة تقتلك شرقة انت مين إذا تأملت في نفسك ستجد نفسك ضئيل قزم هباء بالنسبة لعظمة الله عز وجل تجد قواك ضعيفة تشعر بحقارة نفسك تجد أنك لا تساوي هباء في ملكوت الله تساوي إيه في ملكوت ربنا تجالس قدامي في ربع متر أو في نصف متر تمثل الآن نقطة أنت على الخريطة نقطة من القاهرة نقطة أنت تمثل كام بالنسبة للقاهرة نقطة والقاهرة بالنسبة لمصر نقطة على الخريطة ومصر بالنسبة للعالم نقطة والكرة الأرضية بالنسبة للشمس نقطة والشمس بالنسبة للمجرة نقطة والمجرات بالنسبة للسماوات نقطة والسبع سماوات والسبع أراضين بالنسبة للكرسي وسع كرسيه السماوات والأرض نقطة والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلا حلقة في فلا انت بقى تسوي كام هباء أصغر من حبة رمل هباء في ملكوت الله هباء وتبارز الملك بالمعاصي انت مش عارف انت بتحارب مين انت مش عارف انت بتعصى مين انظر الى عظيم الجنايه وبعدين تامل في عظمه الله تجد نفسك تعصاه تحاربه وتبارزه بالذنوب ومع ذلك يعاملك بالكرم فيرزقك ويستر عليك ويحلم عليك ويعطيك الفرصة بعد الفرصة سبحان الله إنسان ده عجيب صدق الله عندما قال قتل الإنسان ما أكفره إيه ده إيه الجحود ده ما هذا الفجر خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد أتحبب إليهم بالنعم وأنا الغني عنهم ويتبغضون إلي بالمعاصي إنسان حاله عجيب فيا من تريد أن تغير نفسك انظر إلى عظيم الجناية سيدنا عبد الله بن مسعود قال المؤمن إذا وقع في الصغيرة يشعر كأنه في أصل جبل يوشك أن يسقط عليه أما المنافق فيقع في الذنب ويشعر أنه كذبابة وقعت على أنفه ففعل بها هكذا يبقى زاني مرابي عاق الوالدين سبب دين فاجر يقول لك أنا أحسن من غيري إنما المؤمن إذا وقع في صغار الذنوب يشعر كأنه وقع في الكبائر صلوا على رسول الله إذا تأملت في عظمة ربك وضآلة نفسك وعظيم الجناية ستتغير إنما يخشى الله من عباده العلماء كل ما تفكر كده في عظيم شأن الله تخاف منه إنما يخشى الله من عباده العلماء قال عبد الله بن مسعود العلم هو الخشية مين العالم اللي بيخشى الله مش اللي حافظ الكتب لا ما هو ممكن يبقى حافظ ولا يعمل بحرف مما يقوله مش أول من يدخل النار عالم نعوذ بالله من الخذلان الله العلم هو الخشية إنما يخشى الله من عباده العلماء وإليك مثل ذكرناه من قبل لكن ده مكانه توبة بن الصمة توبة بن الصمة رجل من السلف سنه وصل ستين سنة حسب أيام عمره لها واحد وعشرين ألف يوم وكسر قال ويلك يا توبة لو أن لك في كل يوم ذنبا واحدا يعني هذا أنك ستلقى الله بأكثر من عشرين ألف ذنب هلكت يا توبة ويلك وغشي عليه وكان فيها حتفه مات على خشبة الغسل رأوه باسما وسمعوا صوتا يقول يا لها من رقضة بلغته الفردوس الأعلى أهو ده شهيد الخشية من الله عز وجل فيا من كلام ذكر ابن الجوزي في مختصره الذي اختصر فيه حلية الأولياء المسمى بصفة الصفوة صلوا على رسول الله يبقى يا من تريد أن تغير نفسك تأمل في عظيم الجناية ثالثا انت عايز تغير نفسك عايز تبقى كويس عايز تبقى اخ اخ صح مش فخ عايز تبقى ملتزم بجد ايوه فاعن بالله ولا تعجز اوعى تقول ده انا ذنوب كتيره ده انا عم لا لا لا لا استعن بالله ولا تعجز اوعى تقول دلوقتي هتوب ده انا عندي دلوقتي خمسين سنه وخربتها استعن بالله ولا تعجز استعانة بالله معناها ايه اعترافك بالعجز التام وخروجك من حولك وقوتك إلى حول الله وإلى قوته وهو أصل لا حول ولا قوة إلا بالله ولأهمية الاستعانة بالله في كل حركاتك وسكناتك ربنا فرض عليك صوره تقرأها في كل ركعة وفيها هذا الأمر اللي هي أم الكتاب اللي هي الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين بعد الصلاة النبي علمنا دعاء فيه الاستعانة استغفر الله ثلاثا اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ثلاثا بعدها إيه اللهم أعني على ذكرك ها أه؟ ما تصلوش ولا إيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك استعن بالله اخرج من حولك إلى حول الله وقوته النبي كان في دعائه يقول ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين فأهلك استعن بالله رابعا الدعاء عايز ربنا يهديني يثبت قدمي في الهداية لا أنتكس لا تصاب العزيمة بالفتور ويبقى التزامي شكل بلا مضمون الدعاء النبي كان أكثر دعائه اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ومن دعائه اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكني بالإسلام حتى ألقاك عليه تدعي ربنا في سجودك اللهم حبب إلي الإيمان زينه في قلبي كره إلي الكفر والفسوق والعصيان في دعائك في الصلاة دعاء الاستفتاح اللهم باعد بيني وبين خطاياي ها؟ كما باعدت بين المشرق والمغرب ها؟ اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني بالماء والثلج والبرد ده كل دعاء عشان تثبت على الهداية ومنه ما شرعه النبي للأمة في كل صلاة كدعاء الاستفتاح خامسا يا من تريد أن تغير نفسك إلى الأحسن عليك بالعزيمة الصادقة عايزين همة عالية إيه العزيمة؟ العزيمة عقد القلب الجازم على المسير في طريق الاستقامة إيه العزيمة؟ تاخد بالأسباب فإذا عزمت فتوكل على الله وعارف لو ربنا اطلع على قلبك ووجدك أنك تريد بحق أن تتغير وتصطلح مع الله والله العظيم سيعينك وإن تصدق الله يصدق أعرابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أبايعك على الإسلام وأسلم جاءت معركة انتصر المسلمون أعطى النبي لهذا الأعرابي سهمه في الغنائم قال ما على هذا بايعتك إنما بايعتك لأرمى بسهم هنا وأشار إلى حلقه فيخرج منها هنا وأشار إلى قفاه عنده عزيمة اهو. ها؟ عنده عزيمة كلامه بيقول إنه عنده عزيمة عايز يبقى كويس عايز يموت شهيد قال له النبي إن تصدق الله يصدق هو ده الإعانة على قدر النية والأجر على قدر الاحتساب جاءت المعركة الأخرى ورزق بالشهادة ورمي بسهم في نفس المكان والله فقال النبي صدق الله فصدقه الله صدق الله فصدقه الله صادق يبقى العزيمة الصادقة أو أنس بن النضر الذي نزلت فيه آية تمجد عزيمته الصادقة ما حاربش في غزوة بدر أنس بن النضر خال سيدنا أنس بن مالك وبه سمي أنس يعني تسمى على اسم خاله خاله صلى على رسول الله أنس ابن النضر لم يشارك في غزوة بدر فلما عاد الجيش استقبلهم بالبكاء وقال يا رسول الله لئن قاتلناهم مرة أخرى لسوف ترى مني ما يشرح صدرك وتقر له عينك جاءت غزوة أحد حدث الخطأ من الرماة وفر بعض الصحابة وبعضهم ألقى السلاح وتأهل للاستسلام لا سيما بعدما أذيع مقتل النبي الكاذب ها؟ أنس فين؟ حفر لنفسه حفرة دفن فيها نصف جسده تخيل يا شيخنا نص جسمه وفي يده السيف والرمح وجعبة النبال على ظهره استعد رآه سعد بن معاذ قال ماذا تفعل يا أنس قال إيهن يا سعد إنني الآن أجد رائحة الجنة بلغ النبي أن ثابتون لماذا تفرون قال بعضهم له قتل رسول الله قال موتوا على ما مات عليه والحقيقة بقى لها طعم بعد النبي موتوا على ما مات عليه وأخذ يقاتل بعد المعركة وجدوا في جسده فوق الثمانين طعنة كلها في صدره وفي وجهه ما هيهرب من ايه وبعدين الوجه ضاعت معالمه شوه تماما مش معروف ده مين لم يتعرف عليه إلا أخته من علامة تعرفه بها كانت في بنانه في أصابعه ونزل فيه من المؤمنين أه، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا فانت يا اخي صحيح عايز تبقى اخ تمام عايز تبقى ملتزم عرفت من المعاصي والباطل وعايز تبقى ولو صورة مصغرة متقازمة من الصحابة أيوة العزيمة الصادقة سادسا التوبة انت اعترفت انك وحش وعايز تبقى كويس والعزيمة موجودة التوبة بقى والتوبة واجبة على كل الناس وعلى المؤمنين حتى النبي نفسه إذا جاء نصر الله والفاتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج فسبح ده فعل إيه أمر فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان النبي نفسه كان بيتوب روى مسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فوالله إني لأتوب إلى الله عز وجل في اليوم مئة مرة شوف النبي محمد كل يوم بيتوب مئة مرة طب أنا وإنت محتاجين كام ألف مرة النبي اللي ربنا قال له ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما آه. اللي قال له ووضعنا عنك وزرك كل يوم يتوب إلى الله مئة مرة التوبة واجبة إمتى أتوب إمتى حالا التوبة واجبة على الفور قال الله عز وجل وتوبوا إلى الله جميعا يبقى واجبة على الكل حتى النبي وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون الناس فاهمة ان ما يتوبش غير العاصي غلط ما النبي كان بيتوب اهو ده النبي علمنا نستغفر بعد الطاعات بعد ما بتسلم من الصلاة لسه قايلين أول حاجة تقول إيه أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله الله من إيه لعلك سهوت لعلك قصرت لعلك سرحت لعلك لم تصلي في أول الوقت لعلك ولعلك حتى بعد خروج النبي من الخلاء كان بيقول إيه غفرانك ليه الله رجل قضى حاجته في الخلاء يطلع يستغفر هو كان على معصية لا النبي بيستغفر لأنه ما استطاع أن يذكر الله بلسانه لعدة دقائق والذي حجبه عن هذا إن ده مكان ما ينفع أن تذكر فيه الله بلسانك شوف لدقائق يستغفر لواحد من دول عنده ستين سنة وعايش في الباطل بمزاجه ساعات يقضيها امام التلفاز م- تمثيليه فيلم مسرحيه النبي كان بعد الطعب يستغفر تجينا نستغفر في اليوم بعدد الانفاس اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم امين يبقى التوبه تابعا المسارعه انت عايز تغير نفسك اي نعم ناوي تتوب الى الى الله طبعا هتتوب امتى بقى من اول يوم الجمعه الجايه ابدا أخ- استحمى واخد الجلابيه البيضاء وابويا جايب لي طاقيه شبيكه من السعوديه واحط ريحه بقى كده وابدا بقى ايه عشان تبقى بركه من الجمعه مش الجمعه اول خير الايام مش خير يوم طلعت فيه الشمس الجمعه نبداها من الجمعه بقى طب يمكن تموت قبل الجمعه يبقى المسارعه احذر التسويف كلمة سوف من أكبر أعوان إبليس أنت بقى الحجاب كويس وعلى دماغي من فوق وأنا هلبسه طبعا طب ما تلبسه أما تجوز هو حد بيتجوز النهاردة ده بيتجوز بيقولوا ده أنت عديت صلوا على رسول الله أما يجي عريس لا لا هنبدأ من رمضان الجاي بقى طب وانت انا هصلي طبعا وهستهدى بالله كده بس بعد ما اتجوز انا دلوقتي شباب عايز اعيش يومين يا اخي اعيش يومين بعد ما اتجوز بقى هتشوف بقى هتشوفني حاجة تانية غلط غلط المسارعة واحذروا التسويف قال الله عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين فاستبقوا الخيرات إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا السعي هنا مش حسي سعي معنوي أه التبكير يعني مش الجري لأن أمرنا أن نأتي المساجد وعلينا السكينة والوقار وما أدركناه صليناه وما فاتنا آه نتم بعد كده نمتدح زكريا النبي عليه السلام وأهل سيدنا زكريا ليه اسمع الآية دي إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين الحديث رواه أبو داود وصححه الألباني التؤدة في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة التؤدة يعني إيه؟ التمهل أما أفكر الأول أما أحسبها الكلام ده في كل حاجة كويس إلا في أمور الدين إلا في أمور الآخرة أقول لك قال الله تقول سمعنا وأطعنا هنفذ حالا مش كمان جمعة أما الواد يتجوز أما ابقى حج بقى يمكن تموت الموت لا يأتي إلا بغتة وانظر إلى الصحابة وكيف كانوا يسارعون في الخيرات في غزوة بدر سيدنا عمير بن الحمام خارج جعان فأخرج من قرنه ثلاث تمرات قدم نصف التمرة الأولى الآن هو يلوكها بين أسنانه بيمضغها فقام النبي خطيبا وقال من قتل اليوم صابرا محتسبا دخل الجنة قال عمير بخ بخ بخ بخ يا رسول الله قال ما وما بخ بخ قصدك ايه قال أإذا قتلت صابر محتسب فلي الجنة قال نعم وأنت من أهلها فنظر العمير إلى التمرات الثلاث وقال أأنتظر حتى آكلك إنه لزمان طويل إني لأشم الآن رائحة الجنة وألقى التمرات وألقى بنفسه في أتون المعركة ورزق الشهادة شوف المسارعة في الخير لو واحد غير غير عمير الله طب ضمنا الجنة هتقول لنا طبق فتة بقى أموت جعان يا إخوانا وعايز أقابل الزوجة وأتكلم معاها شوية وأبوس الولا ومش عارف ها آه أودع صلوا على رسول الله ناس تسارع في الخيرات انظر إلى الصحابة في مسجد قباء عندما شرعوا في صلاة العصر وس- وركعوا ركعوا وهم يتجهون إلى بيت المقدس فجاء أحد الأصحاب وقال أيها الناس وهم يصلون لقد أمر الله النبي أن يتجه في صلاته إلى الكعبة عارف عملوا إيه؟ استداروا دورة كاملة وهم في الركوع حتى تحولوا إلى الكعبة والأقصى عكس الكعبة دورة كاملة طب ما ينتظروا بعد الصلاة ونجيب الراجل ده ونقول له معاك شهود ونتناقش ونروح نجادل النبي ما ترسلك على حل بقى ما كنا الاول نع- حولت لنا وبعدين لا ما فيش الكلام ده في ادب الصحابه ادب الصحابه مع امر النبي ها في المسارعه في الخيرات ابو بكر الصديق عندما عرض عليه الاسلام هل تلعثم هل تردد والله لم يكن للصديق في قبول الإسلام تلعثم ولا تردد ولا كبوة بلاش دول سحرت فرعون هتقول لي دول الصحابة سحرت فرعون لسه ما لحقوش يتربوا على يد سيدنا موسى ما لحقوش لما تيقنوا ان سيدنا موسى مش ساحر كما كذب عليه فرعون وهامان ان هم سحروا وعارفين اللعبه رموا الحبال سحروا اعين الناس كل واحد من المصريين يبص كده يخيل اليهم من سحرهم انها تسعى عبيد يخيل سحر تخييل الحبال حبال زي ما هي لم تتغير انه لا يملك اي احد ان يحول الماده الجامده الى اخرى فيها حياه الا مين الله بس هم عارفين الشغله عارفين الشغله فده ضرب العصا يا سيدنا موسى التعبان كبير فغرفه بلع كل الحبال والعصي عارف كانوا كم ساحر قال بعض أهل العلم تمانين ألف سحار هو ما بعتش للصحراء هو بعت ل- لكل سحار عل... في فرق بين سحار وساحر سحار يعني معلم ها زعيم نقابة الصحراء حرامي كبير يعني ساحر ده عيل صغير ده بيلعب ده حاوي بتاع ده سحار 80000 ده البلد كلها كانت صحراء ولا ايه؟ شوف في عصر في رمسيس الثاني 80000 عدد مهول طب السؤال عصا سيدنا موسى تحولت ثعبان فعلا بلعت كل الحبال والعصي المفروض تبقى العصايه قد ايه؟ قد العماره دي خ- مرتين ثلاثه بلعت 80000 عصايه و80000 حب راحوا فين؟ حيث شاء الله هو مسكها من دماغ بقت عصايه تاني طب ما ما بقتش بكرش ما تخنتش هي هي العصايه راحوا فين حيث شاء الله صلوا على رسول الله فالسحرة لما شافوا الكلام ده في التو واللحظة قدام الجبار فرعون قالوا لا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال يا ولاد الذين اتفقتوا معاه هقطع رقابيكوا وايديكوا ورجلكوا وهعلقكوا في النار قالوا بص بقى ما تكترش لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا مع انهم في الاول قالوا ايه بعزة فرعون حلفوا بحياة فرعون لما أسلموا حلفوا بمين والذي فطرنا مع أنهم لسه ما تعلموش المسارعة إلى التوبة أنت عندك ده فيا من تريد أن تغير نفسك سارع اوعى تقول بكرة هعمل إيه إيه الأسبوع الجاي غلط ثامنا ناوي بقى بجد تغير نفسك اه وعايز اصنع الطاعات اللي ترضي ربنا عني يبقى العلم العلم الله. هتطيع ربنا بجهل هتخش النار يعني هل اتاك حديث الغاشيه وجوه يومئذ خاشعه عامله ناصبه عمل اهو تصلى نارا امين واحد قايم يصلي العشاء خمس ركعات واحد بيتوضى غلط مش النبي لما رأى واحد بيصلي غلط قال له ارجع فصلي فإنك يعني الصلاة كبطل فإنك لم تصل العلم قال الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك يبقى العلم قبل العمل ولذلك البخاري في كتاب التفسير ذكر هذه الآية وقال باب العلم قبل إيه العمل طب وكيف أطلب العلم من الكتب بس غلط من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه هيفهم غلط يبقى لازم تتعلم على يد شيخ دروس تشريط محاضرة تعلم لازم لابد وتعلمك على يد الشيخ هيوفر عليك كتير ستأخذ من شيخك السمت والخلق والأدب ثم سيقصر لك العمر ويسدد لك الفهم صليتوا على رسول الله يعني ايه هيقصر عمرك الشيخ ايوه عمرك في طلب العلم يعني عمال الشيخ فوزي يقرا بقاله خمسين سنه مثلا وفي مساله محيراه قرا وتيقن انه حلال قرا كتاب تاني لا غلط تايه لما يجي للشيخ ويساله هيريح هيقول له الخلاص هذه المسألة جاء فيها كذا وكذا وكذا وكذا ومعارضة بأدلة واحد واثنين وثلاثة وعشرة وفي ترجيح و... هيقصر لك العمر مش كده اثنين سيسدد لك الفهم ما انت ممكن تفهم غلط مش كده ولا ايه ثلاثة ستأخذ منه السمت الهيئة آه، العالم هيئة العالم أو الشيخ ليه هيئة معينة ثم تتعلم منه الخلق والأدب صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عندناش شيخ تفصيل الشيخ ده كويس بس في علم الحديث تعبان ده كويس بس شديد شوية علينا ده كويس بس مش ع... غلط مفيش عندنا شيخ تفصيل لكل جواد ايه كبوة خذوا حسناته واطرحوا سيئاته هنقول الكلام اللي قلناه من قبل أحد آه العلماء خرج إلى سوق القناسة بالكوفة فلا واحد أعمى يكلم نخاس يقول أريد حمارا عايز اشتري حمار إن أقللت علفه صبر وإن أكثرت من علفه شكر عمر ما يشتكيش أبدا اديله علف زيادة يشكر طب يشكره ازاي يرفصه عارف أقلل من علف يصبر إن أقللت علفه صبر وإن أكثرت من علفه شكر إن ركبته هام وإن ركبه غيري نام آه، الشيخ قال له إيه قال له عندما يمسخ الله قاضي البلد إلى حمار سأبيعه لك مش عايز حمار أنت عايز عالم يسخط حمار يا من تريد أن تصطلح مع الله وتغير نفسك حتى تصبح على صورة ترضي الله عز وجل عليك بالعلم قبل العمل قال الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك والاستغفار عمل يبقى العلم عشان تبقى على هدى ما تمشيش بقى ورا الجماعة التعبانين اللي يقول لك آه واحد شيخ آه لقى واحد بيصلي يقول آه يقول آه، أصلي وأسأل رب عنزاتي ومعزاتي مثل سمعناه خمسين مرة الراجل قال له أنت لا تحسن الصلاة الكلام ده غلط وعلمه الصلاة يقول لك وبعدين بعد الصلاة آه، الراجل مستني القارب الشيخ ركب القارب بص كده لقى الراجل بتاع المعيز ماشي على المية جنبه قال له يا ابني صلي زي ما بتصلي وسيبك من الكلام بتاعي الكلام ده كلام فارغ الكلام ده كلام فارغ وحواديت الجماعة العواطلية مؤلفينها ما ينفع النبي عندما رأى الرجل لا يحسن الصلاة أمره بأن يعيد قال له صلاتك بطلة ارجع فصلي فإنك لم تصلي أي نعم تاسعا بعد العلم الجدية والهمة العالية بعض الملتزمين منا فترت عزائمهم وتساهلوا في بعض الأمور وماعت عندهم بعض المفاهيم وتنازلوا عن أمور شرعية كثيرة حتى صار التزامهم آه، شكل بلا مضمون وبلا معنى بقى التزامهم مايع مايع المطلوب مش كده المطلوب ما أمر الله به الأنبياء وما أمر به كل الأمم ربنا يقول لبني إسرائيل خذوا ما آتيناكم بقوة مش بميوعة خلاص كل يشوف أي عالم زل في فتوى وياخد من ده تحليل الربا وده قال تصوره وده قال اسمعوا الموسيقى وده قال طبله يتتبعون رخص العلماء ما بقاش ما بقوش ملتزمين دول ده شكل بلا مضمون لا خذوا الكتاب خذوا ما آتيناكم بقوة يا يحيى خذ الكتاب بقوة وكتبنا له في الألواح لسيدنا موسى من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة يعني يأخذها بقوة يعني يخطف الرسالة من إيد جبريل الأوامر يعني يبقى ملتزم مش متسيب النبي لما تكلم عن السنة قال عضوا عليها بالنواجز مش مايع ابن تيمية يقول هذه التقسيمات التي عندكم ده واجب ده سنة آه واجبة ده مكروه ده يقول هذه التقسيمات لم تكن عند الصحابة إنما كان الواحد يسأل أفعل رسول الله أنهى رسول الله فإن قالوا فعل يفعل وإن قالوا نهى ينتهي النهاردة الناس تسأل تقول له أطلق لحيتك يقول لك ليه بقى هي فرض ولا سنة تقول له سنة يقول لك طيب دي سنة فهو بيسأل هي سنة عشان ما يعملهاش طبعا هي سنة واجبة وحالقها بلا عذر آثم كده ولا إيه صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشرا يا من تريد أن تلتزم وتغير نفسك عايز التزامك يبقى شمولي لأن الدين شمل كل حركاتك وسكناتك في حياتك ولا الدين في الجامع بس أو في المتجر مطلوب منك تظهر بصورة الدين شكلك الدين ليه فيه كلمة حتى جماعك لزوجتك الدين ليه فيه كلمة كل حركة في حياتنا الدين له فيها كلمة وله عليها بصمة أنت بتنقي أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ألا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين روى مسلم في صحيحه قيل لسلمان الفارسي اللي بيسأله يهودي قيل لسلم لسلمان قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة علمكم حتى تستنجوا قال سلمان أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو عظم شوف النبي شوف الإسلام علمك كيف تستنجى فأنت يا من تريد أن تلتزم بحق وتغير نفسك بحق وتصبح ولو صورة متقازمة من الصحابة لتحشر معهم اوعى تفرط في جانب وتفرط في جوانب خد الدين كله برمته عايزين تكون أخلاقك على القرآن عايزين أفراحك وأحزانك تكون على القرآن حركاتك وسكناتك تكون على القرآن معاملتك للجيران بالقرآن معاملتك للوالدين كما قال القرآن معاملتك للرحم كما قال القرآن مش حافظ لي القرآن كله وبتطبق أقله قول أصل أنا مش حافظ الكتب الستة طب فين الدين في حياتك النبي كان خلقه القرآن النبي كان قرآنا يمشي على الأرض ده في دول يا أخوانا دخلت في الإسلام بسبب أخلاق التجار المسلمين احنا عايزين الدعوة السلوكية ما كله بيتكلم حلو عايزين الدعوة السلوكية يبقى الشمولية 11 يا من تريد أن تغير نفسك إلى الأفضل غير الصحبة أنت في المعصية كان زميلك مين فلان وفلان وفلان الجماعة العربيد ده بتاع البنك وده بتاع المخدرات وده بتاع البنات وده اللي ملوش لازمة خالص عايز تصطلح مع ربنا بقى اه انضف غير الصحبة هذا مستفاد من حديث قاتل المئة لما راح للعالم بعد ما خلص على العابد قال له يا ابني ربنا ما توتبته وسعت كل شيء ورحمته وسعت كل شيء أنصحك سيب البلد دي اترك أرض الشر ليه لأن المرء على دين قليله الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين لو اصطلحت مع ربنا وبقيت تصلي واجتهدت في الطاعة مع استمرارك مع وعلى مخالطة أهل الفساد والشر أقسم بالله ستنتكس هياخدوك تاني ايه يا ابو حنفي ساعة من بتوع زمان يا عم الدين يسر يا أخي لا عسر والله العظيم هتتكعبل يبقى سيب اللي فات ده ارمي ثياب الباطل وأصحاب الباطل شوف ناس ملتزمين طيبين يجذبونك إلى الطاعة ويقطعونك عن المعصية صلوا على رسول الله 12 احرص على قراءة سير وتراجم الصحابة والصالحين أخيرا الصبر على مجاهدة النفس انت التزمت هتلاقي عراقيل عراقيل عندك محل بتكسب كل يوم ألف جنيه وكنت متلطخ ببعض الحرام قلنا لك ده حرام وده حلال الربح بقى 300 من ألف عقبة أه؟ عقبة كؤود أه؟ أطلقت لحيتك ده هيسخر منك وده يتريق عليك زوجته هي انتقبت هيدخلوها الجامعة بالخناق ولازم يشوفوها ويمكن يطردوها واللي جنبها تخش باسترتش يقولها اتفضلي عراقيل وعقبات هو ده طريق الجنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات هو مكفرات الذنوب منها إسباغ الوضوء على المكاره أه؟ فجر يؤذن له والمطر بتمطر والشتاء وتضرب اللحاف برجليك وتروح الجامع ورجلك بتغوص في الطين واسنانك بتخبط في بعضها مكاره الجسد عايز دفء وعايز راحة تصوم اثنين وخميس يوم كفاية علينا رمضان يا أخي أه؟ مكاره ده طريق الجنة لو ما عندكش صبر على الطاعة ولو ما بتجاهدش نفسك الأمارة بالسوء ستسقط إذا جاهدت نفسك على الطاعة وصارت الطاعة لها عادة إذا أنت قصرت بعد كده لن تلومك إلا نفسك كل يوم بصلي الفجر حاضر جيت فوتت بقى النهاردة تقوم مت... متنكد مغموم بس الكلام ده احتاج صبر طويل في الأول بقى كل يوم تصحى وتظبط المنبه خدت لك أسبوعين ثلاثة شهر هتصحى لوحدك صدقني صدقني جاهد نفسك قال الله عز وجل والذين جاهدوا فينا أه لنهدينهم ايه سبلنا وان الله لمع المحسنين ابو مسلم كان الخولاني اعني مش الخراساني آه كان يقيم الليل يصلي رجليه تتعب فاذا دعته نفسه للراحه يضرب رجليه بالصوت عنده كرباج يضرب نفسه ويقول اتريدين مني أن يستأثر أصحاب النبي به دوني والله لن يكون حتى يعلموا أنهم قد خلفوا من ورائهم رجالا تقعد تجاهد نفسك على الطاعة وتحتسب أول أسبوعين أول شهر بعد كده ستذوق حلاوة الطاعة اللهم حبب إلينا الإيمان وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان قلنا كم عنصر 12 حد حافظ حاجة يا من تريد أن تغير نفسك البداية أن تعترف أنك على المعصية ثانيا آه التأمل في عظيم الجناية ثالثا استعن بالله ولا تعجز رابعا الدعاء خامسا التوبة سادسا العزيمة الصادقة سابعا المسارعة والحذار من التسويف ثامنا العلم قبل العمل تاسعا الجدية والهمة العالية عاشرا الشمولية 11 تغيير الصحبة 12 قراءة تراجم وسير الصحابة والصالحين أخيرا الصبر ومجاهدة إيه؟ النفس كلام النهاردة يعني أسأل الله عز وجل أن يكون من القلب وإلى القلوب واللي دفعني المحاضرة دي أسئلة كتيرة جدا جاءتني من أخوات وإخوة في بدايات التزامهم كله بيسأل نفس السؤال كيف أغير نفسي أدينا قلنا تغير نفسك إزاي لو عملت بالكلام ده هتبقى راجل جديد السؤال جاي لو. أولا إني أحبك في الله أحبك الله الذي أحببتني فيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أرجوك اقرأها إلى آخرها شاب فعل الفاحشة فاحشة الزنا واللواط والكذب والفساد والسرقة وخيانة الأمانة والنفاق هل من توبة وكيف أتوب آه في توبة ولو تبت وبقيت رجل في توبتك ربنا سيقلب لك السيئات إلى حسنات كيف أتوب ذنوبك المتعلقة بحق الله التوبة لها ثلاثة شروط منها إقلاع عن الذنب ندم عليه عدم رجوع إليه ذنوب متعلقة بحقوق العباد كالسرقة أو الظلم يبقى نضيف شرط رابع اللي هو رد المظالم طب أعمل إيه عشان أبقى كويس اللي إحنا قلناه النهاردة في الدرس هو أجاب لسؤال
مع تحيات تسجيلات شور للإنتاج والتوزيع الإسلامي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com